السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة وينعم علي وعليكم بالستر الجميل ويسددني وإياكم لحسن الإقبال عليه في عفو وعافية وفي أمن وأمان وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل على قلوبنا السكينة ويغشانا برحمته وأن تحفنا الملائكة ويذكرنا الله سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى ذكرا طيبا مباركا ويستعملني وإياكم استعمالا رضيا مرضيا هذا اللقاء نتكلم عن معنى هذا المعنى ربما نحتاج إليه يحتاجه بعضنا في هذه الأوقات فإن الخليل عليه السلام سأل ربه أن يريه كيف يحيي الموتى ولم يكن في قلبه شك أبدا ولكن زيادة يقين فالمرء بيحتاج في هذه الأوقات أن يؤكد على هذه العبودية عبودية اليقين في الله سبحانه وتعالى بيحتاج مطمئنات للقلوب مهدئات مضادات للقلق والتوتر فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرشدنا وإياكم لكل خير خاصة في الأوقات اللي بيكون نوعا ما الأسباب فيها قليلة أو تكون غير موجودة وخلوني يعني أبدأ اللقاء بالتعليق على كلمة في أثر في قصة كلنا عارفينها إن شاء الله يكون في وقت آخر أشرح هذه القصة وأعلق عليها لكن هاخد منها معنى وننطلق من خلاله فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم كان في ثلاثة الثلاثة دول في يوم من الأيام انطبقت عليهم صخرة وانتوا عارفين قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت في غار خرج ثلاثة في من كان قبلكم يرتادون لأهليهم فأصابتهم السماء أصابتهم السماء أي ماء السماء فلجأوا إلى جبل دخلوا الدنيا بتمطر الدنيا صعبة خالص والسماء ممطرة والمطر شديد فأرادوا أن يبحثوا عن شيء يعني يكون حافظا لهم حاميا لهم فكنوا في جبل فلجأوا إلى جبل فوقعت عليهم الصخرة ولا يعلم مكانهم إلا الله سبحان الله فكل واحد الحديث المشهور قال خلي بالكم إن الصخرة دي محدش هيفوقنا منها ولا هيخرجنا منها إلا اتصالك بالله سبحانه وتعالى في صخور في الحياة الأسباب بتتمنع منها كل حاجة بتقف خلاص كل أسبابك كل أسباب اتصالك بالأرض انقطع كل الأسباب اللي ممكن تحميك ظاهرها يحميك انقطع ليه أحيانا ينطفئ السبب أو يطفئ الله سبحانه وتعالى تأثير السبب في قلبك ويطفئه حسا أمام عينيك حتى تعلم أن الأمور ليست بالأسباب بذاتها ولكن لأن الله أمر بها فأحيانا تلاقي أنك تكون طبيب واخد كل إجراءات السلامة وتلاقي نفسك بتصاب بما أخدت بيه إجراءات السلامة ممكن تكون ماشي على الحارة كويس قوي وما بتعملش أي حاجة غلط في قيادة السيارة وتصاب ليه؟ حتى تعلم إن الأسباب ليست كافية بذاتها إن الأسباب مش هي كل حاجة فلا بد أنك تدرك كويس قوي هذا الأمر فيقدر الله سبحانه وتعالى عليك ويربيك ببعض الحاجات فمن ضمنها أن في صخرة تقفل عليك تبص يمين تبص شمال مفيش يبقى أكيد الناس هتتتبع وتقول فين التلاتة دول أكيد تاهوا في الصحراء تاهوا في الجبل تعالوا ندور عليهم ما مفيش أثر لأن الطين لما نزل والمطر لما نزلت بهدل الأثر وما عادش فيه أثر فالناس مش هتعرف توصل لهم ولذلك قال بعضهم لبعض وده هو ده إن شاء الله يبقى فيه درس بنفس هذا العنوان عفى الأثر ووقع الحجر بيقول لهم إيه عفى الأثر ووقع الحجر الأثر ما عادش موجود والحجر وقع يعني عاوز يقول له إيه خلاص قفلت فإن شاء الله يكون لنا درس في يوم من الأيام بهذا العنوان عفى الأثر ووقع الحجر إن في أوقات في حياتك هيكون عفى الأثر ووقع الحجر مفيش أثر حد يعرف يوصل لك عشان يساعدك ووقع الحجر خلاص الحجر وقع فسبحان الله لكن مش ده كانت جملته الوحيدة هو كمل الجملة قال إيه ولا يعلم بمكانكم إلا الله فادعوا الله بأوثق أعمالكم أحيانا بيجي لك بلاء زي البلاءات المادية حاليا فبتستشعر بهذا الأمر عفى الأثر ووقع الحجر بلاءات ديون هموم إقساط مشاكل ولا يعلم بمكانكم إلا الله حدش عارف اللي عندكم فادعوا الله بأوثق أعمالكم كل واحد يطلع عمل ويبدأ بقى يقول إيه اللهم إن كنت تعلم أنه أن أني فعلت هذا العمل ابتغاء ما عندك ففرج عني فعودوا ولادكم بقى عودوا بناتكم عودوا أزواجكم عودوا أسركم إن كلكم تعيشوا المعنى ده في الأجواء اللي بيحصل فيها بلاءات في الأجواء اللي يحصل فيها ابتلاءات إنكم تقعدوا كده تقول لهم عفى الأثر ووقع الحجر ولا يعلم بمكانكم إلا الله فادعوا الله بأوثق أعمالكم كل واحد يدور على عمل عمله العمل ده يتكئ وهو منكسر وهو محسن الظن بربه إن العمل ده ربما ينجيه فيطلع واحد يقول إنه كانت تع... إنك تعلم أنها كانت لي امرأة تعجبني فطلبتها فأبت علي فجعلت لها جعلة فلما قربت نفسها تركتها فإن كنت تعلم إن أني إنما فعلت ذلك رجاء رحمتك وخشية عذابك ففرج عنا فزال ثلث الحجر وممكن تكون أنت صادق وممكن تكون أنت مخلص لكن الصخرة اللي نزلت عليك لوحدك غير الصخرة اللي نزلت عليك وانت معاك مجموعة لما تنزل صخرة معاك مجموعة لازم المجموع كل واحد يقول لأن ال... انت عملك هيطلع تلت الصخرة لكن مش هنعرف نخرج لازم كلنا لأن البلاء علينا كلنا البلاء يشمل الجميع فعشان كده المعنى ده مهم أوي أوي أوي إن كل واحد مننا يسرح ويمدد كده في يوم الجمعة الجميل ده ويسترخي كده ويبدأ بينه وبين نفسه يسأل نفسه هذا السؤال هل هناك عمل أستطيع أن أتكئ عليه وأقول اللهم إنك كنت تعلم كان لي والدان عنده أب وأم وكنت أحلب لهما في إنائهما أروح أجي أحلب ليهم في الإناء بتاعهم في يوم من الأيام أنا جيت وهم نائمان فقمت حتى يستيقظه ده عمل مش سهل انك تجيب الاناء اللبن والدك ووالدتك نايمين ادنك صاحي واقف منتظرهم يصحوا فإذا استيقظ شربا فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك رجاء رحمتك خشية عذابك ففرج عنا فكل واحد مننا يسأل نفسه ماذا لو كنت رابعهم ف مهم جدا صدقوني كتير من الأعمال ممكن لا تلقوا لها بالا وهي تكون هي تزيل عنكم كل وبال الأعمال دي مهمة قوي فابحثي عن أعمالك ممكن في ترك انت تركتيه لله وانت خلاص هتقعي يعني شوفوا البنت دي البنت اللي اللي وافقت وراحت لابن عمها وقالت له خلاص أنا موافقة وهرجع وهعمل الإيه العمل ده سبحان الله راحت صح شوفوا البنت دي هي من البطولات اللي في الخ... الخفية في الحديث إن شاء الله بعلق عليها في يوم من الأيام ليه البنت دي بطلة هي أصابها بلاء وضيق حال لما أصابها البلاء وضيق الحال طلبت مال من ابن عمها ابن عمها قال لها مش هديكي إلا لو إيه وافقتي على ارتكاب الخطأ فهي أبت رفضت وبعدين كأن البلاء ضاق عليها أكتر وخدن عليها أكتر وده تستفيدوا منه إن أحيانا بيكون في ضعفك يقدر الله عليك آه شيء يضغطك أكتر ليه؟ لتمتحن في الترك أنت تارك لله ولا لأ؟ زي ما في أخت ممكن تترك لله العلاقات الخطأ فيتأخر زواجها فتبدأ تضغط آه سبحان من إيه؟ سبحان الحكيم فالبنت دي اتضغطت تاني فاستسلمت في المرة الجاية بقى التانية ديت ما الضغط صعب الفقر أخو الكفر فاستسلمت لكن ما زال ال ال يعني سيف العفة ما زال في يعني يجرح قلبها فلما اقتربت منه وخلاص يعني اقتراب الزوجين قالت له ايه اتق الله يا شوفوا يعني في عز أماكن المعصية وفي عز أماكن الغلط قالت له اتق الله الجملة دي الجملة دي كانت سبب في يوم من الأيام إن في واحد يعمل عمل يكون من أوثق أعماله وإن يتفرق وإن يفرج الله عنه صخرة ما كان لها من دون الله كاشفة شفتوا بقى أثر عشان كده بنقول إيه بنقول حتى اللي هيرتكب الخطأ حتى اللي غلبته نفسه لا ينسى أبدا أن يذكر غيره بالله وشريكه في المعصية أن يذكره بالله أنت لا تدري ينبغي على شراب الكؤوس أن ينكروا المنكر فيما بينهم كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه فشوفوا المرأة النفيسة دي نرجع لفكرة عفى الأثر ووقع الحجر أحيانا بتحتاج في الأماكن في في البلاءات إن إحنا يكون عندنا يقين يكون عندنا يقين في الأسباب المعنوية لرفع البلاء كما ثم يقين في الأسباب الحسية واحد تعب ومصدع ياخد بنادول أو بروفين أو أي حاجة مسكن ده عنده يقين وغلبة ظن ومطمئنان القلب لليه البنادول لكن كم هذا الاطمئنان في رقية نفسك بالفاتحة الاطمئنان ده مش هيجي بالدروس الاطمئنان ده مش بيجي بالايه بالكلام لا الكلام ده التفاؤل ده بيجي بالتجربة وانك تعيش المشاهد ديت كان في يوم من الايام في إخو... اتنين اخوات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عشان تعرفوا ان ربنا لا يضيع لا يضيع معروفا ابدا يفعل وانك لازم يكون عندك ايمان شديد قوي ان كل جنيه بتنفقه صدقة سيعود عليك أضعاف وإن كل خاطر بتجبره هيعود عليك بجبرا لكسورا أنهكتك وكل دمعة هتمسحيها هترتد عليكي بلسم وفرح المهم أن يكون عندك اطمئنان ويقين أن الذي يفعل هذا الشكور سبحانه وتعالى أنك بتعمل الكلام ده لله سبحانه وتعالى فستجد الشكور يعاملك معاملة من يدهشك فكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اتنين اخوات واحد منهم كان عنده مهنة بيتكسب منها والتاني ما عندوش مهنة مش لاقي سبحان الله أحيانا للأسف شديد إحنا بنكوي آه، بعض الناس واحد مش لاقي عمل أقصى ما يفعله زوجها الله يعينه شغال فترة 12 ساعة شغله بيجيب 4 5000 جنيه هي كل شوية تكويه بالأسعار وتقول له مش عارف ايه وشوف ومش بتوسع علينا ومش عاوز تجيب لنا شقة ملك ومش عارف ايه طب هو يعمل ايه فتيجي تقول لها طيب هو بإيده يا ست الكل في وظائف تانية موجودة أصل هو لا هو قصر من من 15 سنة لما اتعرضت عليه يا ستي ارحموا من في الأرض الرفق الرفق فتلاقي في بعض الناس يبقى شايف ابنه فعلا بيطرق كل الأسباب يطرق لا يترك فقاعد يطرق كل الأبواب وكل الأسباب وفعلا بيبذل ما استطاع وفي الآخر هي دي المقدرة وهو دي الظروف اللي موجودة حاليا فلا تجمع عليه كبد ال- ال- ال- العتاب مع كبد الايه فقد ال- الرزق المادي طبعا نحن نتكلم عن شريحة موجودة في شريحة تانية لا هو متكاسل واخد على الكسل والقعدة في البيت وبحجج وهمية وتقعده قيود خفية لا ده ليه خطاب مختلف تماما ماشي ده ليه خطاب مختلف تماما عشان بعض الناس بينتخ ويقعد واخد على الكسل واخد على ليه الهم ال- ال- الدنيوي بقى مهموم بكوره مهموم مش عارف ب- بايه ولا حاجه وقاعد امال يشرب سجاير ويعني نوعا ما مبسوط ان زوجته بتنفق عليه او مامته بتبعت فلوس او باباه بيصرف الشخصيات دي لا اتكلم عنها لان الشخصيات دي بتبقى ايه يعني محتاج ان في حد ايه يبدا معاه من اول وجديد فيعرفوا يعني ايه قوامه ويعني ايه مسؤوليه ويعني ايه رجوله لكن لا انا اتكلم عن واحد فعلا بذل السبب الحقيقي ففي واحد آه، كان ليه مهنة بيتكسب منها والتاني ملوش مهنة فكان برضه هو مش واخد على تضييع الوقت ومش لاقي مهنة لكن فتح ليه في العلم الشرعي فبدأ يحضر مجالس النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ منه الحديث والقرآن وكان أخوه بينفق عليه سبحان الله وفي يوم من الأيام صاحب المهنة اللي بينفق على أخيه اشتكى لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بيقول له يا رسول الله أنا قاعد بشتغل وأخويا ده قاعد في المسجد وما بيتحركش ومش عارف إيه والكلام ده هنا النبي صلى الله عليه وسلم عالم بالنفوس وعالم بالناس ويعلم إن الأخ اللي موجود في المسجد ده هي دي إمكانياته فقال له كلمة عابرة يعني للقارات زي ما بيقولوا قال لعلك ترزق به لعلك ترزق به هو ده اللي عاوزين نعلق عليه في الوقت المتبقي من المحاضرة لعلك ترزق به ال- الحديث ده سبحان الله جميل جدا جدا وأحيانا بعض الناس بيفهموا على غير مراده الحديث مش تشجيع ليس تشجيعا أبدا على الاتكالية والبطالة خلاص يبقى دي النقطة الأولى عشان محدش يفهم في غير الحديث في غير مراده الحديث مش تشجيع على البطالة ولا إن الإنسان يكون عالة على غيره بالعكس الحديث حث على العمل وحث على الجهد والاجتهاد واخدين بالكم ليه كأن النبي بيقول له إيه كمل في اللي أنت فيه لعلك ترزق به يعني ما قالوش تعالى عد ليه بقى لأن في كذا حاجة مهمة جدا تفهم يا جماعة هو ليه الدين وليه تعليم الناس ما ينفعهم في العمر الممتد السرمدي ليه حاجة رخيصة وليه الناس ما بتشوفوش أصلا إن هو ينبغي إنه يفرغ ليه يعني احنا فرغنا ناس في الأمة اتعلمنا ساينس وماس وعلوم ومش عارف عربي وألماني وتنمية هندية وتنمية إيجابية وتنمية بشرية وتنمية مش عارف إيه وازاي نفط الحبل وازاي نلعب رياضة وازاي نلعب مش عارف ايه كل حاجة كده موجودة سبحان الله طيب ليه مش مفرغين حد يعلمنا اخرتنا يعلمني ازاي اتوضى يعلمني ازاي اصلي يعلمني ازاي عقيدتي يعلمني مين نبي يعلمني ديني يعلمني حياتي يفتيني في امر ديني انا واحد من على سبيل المثال يعني لا راجل لا معروف ولا مشهور ولا يعني ليا في البروباجندا وممكن بس مجرد بس ما الخبر الموبايل متسرب مع البعض ممكن مش اقل من 300 400 رساله استشاره يوميا ما بين استشارة أسرية عاوز الحكم الشرعي في كذا واستشارة فقهية واستشارة مش عارف ايه والكلام ده كله طيب الناس إذا عندهم احتياج لأسئلة تتعلق بدينهم زي احتياج الأكسجين طب الناس ديت ليه مش موجود ليه الناس دي النهاردة تيجي معلم القرآن أو معلم التربية الإسلامية أو معلم الأخلاق أو معلم المبادئ والقيم أو المربي أو أو الشخصيات ديت ليه دايما ينظر ليها إن هي شخصيات بطالة شخصيات ما بتعملش حاجة واخدين بالكم ليه النهاردة اللي فاتح جمعية أيتام وقاعد يستقبل الأيتام ويهتم بيهم ليه أنت شايفه إن هو بطال ده بي ده بي بي يعني بعيد عن عن دولة مسلمة هو بيخدم في المجتمع المدني حاجة ضخمة جدا جدا ليه اللي عامل النهاردة مهتم جدا بالأرامل واللي مهتم جدا بالمسنين واللي مهتم جدا بكبار السن اللي ما بيعرفوش يقرأوا ويكتبوا ويكتبوا ليه دايما نشوف الناس دي إن هي ناس بطالة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر اللي هي غزوة الفرقان لما أسر سبعين واحد من الكفار المفترض يتقتلوا إيه اللي ممكن ينجيهم فيه عرض إنك تعلم حد يقرأ ويكتب فتعليم الكبار القراءة دي دي كانت حاجة عند محمد صلى الله عليه وسلم حاجة كبيرة أوي أوي والنهارده ممكن انت تشوفها اصلا حاجه ساذجه وتلاقي النهارده مثلا اللي بيدرسوا في اداب ولا بياخدوا دبلومه فيكلفوا ان يعلموا حد من الكبار فيضربوا الورق لان هو مش شايفها هنا واخدين بالكم فالشخص ده ليه قيمة عالية جدا جدا في الأمة ليه قيمة في أمة تحترم قيمها وتحترم مبادئها فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له إيه لعلك ترزق به المال من أكثر ما يشغل الناس وده طبيعي جدا جدا حب الخير لشديد أكثر ما يشغل الناس الرزق والمال وتحصيل المعيشة دي فطرة ربنا فطر الخلق عليها وإن جمع المال مش عيب وإن الغنى ليس سبة ونعم المال الحلال في يد العبد الصالح لكن المهم إنك تملك المال مش المال اللي يملكك المهم إن المال يكون خادم ليك مش سيد ليك المهم إن المال يكون تحت قدميك ليرفعك لا فوق رأسك ليخفضك تحطوش فوق رأسك هو في الآخر خالص نعل ترتديه يعني ترتفع بيه شوية لكن ما ينفعش يبقى قبعة بيظللك دايما حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا لعلك ترزق به ايه علاقة ده بقى بالمشهد اللي أنا عاوز أقوله لك إن أنا عاوز أقول لكم إن في حاجات كتير قوي لازم تدركوها إن العمل سبب للرزق أه لكن الرزاق هو الله الجملة بسيطة وممكن كل اللي في حضانة فاهمينها بس في فرق بين انك تدقها وتشهدها وفي فرق انك تكون مجرد معلومة في العقل لكن مش معمولة في الحياة تفرق كتير جدا بين شهود القلب وشهادة اللسان ان هي معروفة لا شهود القلب حاجة تانية ان العمل سبب للرزق لكن الرزاق هو الله ديت هتخليك تدرك كويس قوي ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال له كده لان ما يدريك ان ربنا سبحانه وتعالى فتح ليك باب رزق في العمل بتاعك وتجارتك مش عشان سبب جهدك ولا اجتهادك اه والله طب عشان ايه عشان في سبب اب وام انت بتنفق عليهم وعلى ما تتأفف ومتضايق في واحد من الاداريين الكبار قوي من الناس يعني اللي بيحطوا رؤيه تقيله قوي يعني الاقتصاديين وكده مره كنت قاعد معاه فذكر لي محل معين مشهور قال لي المحل ده المحل ده من ناحية ال- الدراسة الاقتصادية والإدارية ما ينفعش يكسب بجنيه ويعيش يوم بقول لي تجاريا واقتصاديا ما ينفعش وبقول لي أنا بقول كده لأصحابه أما بقعد معاهم لكن الناس دي في معامل تاني داخل معاهم في المشهد هو اللي منطقهم ومخليهم ما عندهمش مكان وأرباح بلا حد فبقول له إيه قال لي برر بأهاليهم الناس- قال لي عندهم بر رهيب بابوه وأمه فأنا بقول لهم يا ابني هو ده ده حاجة بره الإدارة دي حاجة بره معايير الاقتصاد دي حاجة خاصة بالإسلام بالمسلمين اسمها البركة ماشي البركة انك تكون باذل السبب ويوفق الله ليك في الليل لكن ما تبذلش السبب وتقول لي البركة لا دي هتبقى بركة مش بركة البركة انك تبذل السبب ثم تجد سبحان الله تجد عطاءات الله تعمل في المشهد فربما يفتح لك باب رزق عشان عندك ابن زي- عنده احتياجات خاصة انت لا تتأففي منه ربنا فاتح لك باب رزق ده لعل الله سبحانه وتعالى رزقك زوج ما تحلمش بيه الناس وكل جيلك ما يحلمش بيه فقط عشان انت في حاجة لا تتأففي منها ابتلاك الله بها وصبر عليها وبر بيها ربما ربنا رزقك سبحان الله باب رزق الباب الرزق ده فقط يعتبر بسبب فقير انك خصصت ليه مبلغ شهري وربما مريض تكلفتي يعني نفسك وتكفلتي بالدواء بتاعه قلت ان ده دواية طبعا لابد انها تكون تكون اسباب شرعية مش تيجي واحدة تقول لي انا ارملة وبصرف ع- وامي تعبانة فانا آه، بروح بقى ايه آه، مش عارف ارقص عشان انفق في سبيل الله لا دي سكة تانية دي دي واحدة فاهمة الدنيا غلط واحدة ليل نهار قاع واقعة في الاختلاط المحرم وبتقول بس عشان ايه انا بأنفق على ابوي دي قصة تانية لكن انا بقول سبحان الله لعلك ترزق به انت لا تدري لا تدري في الوقت اللي احنا فيه ده ايه الابواب اللي هترزق بسببها لعل ربنا سبحانه وتعالى بيرزقك الان ارزاق فقط لانك مهتم بغيرك من الاخر انت ترزق لتعطي يريد الله سبحانه وتعالى الا يقطع عنك الخير لتجود به وتمرره لغيرك المعنى ده عما بتدوقه بتلاقي نفسك رايق انك هو يرزقك لتعطي يعني هو بي- بيديك عشان تدي غيرك فعما بيديك يعني استشعر كده لله المثل الاعلى واحد بيوزع وجبات فبيديك ايه ثلاث وجبات عشان تدي اللي جنبك فلاك خد الثلاث وجبات حطيتهم تحت رجلك هو كان بيديك عشان توزع وكده كده كان هيديك انت الاخر بس واضح انك انسان لئيم اه فيجي المحسن ده يقول لك لا كفايه كده انت اه ندي غيرك من اللي مهتم بيه من اللي بيمرر فالمعنى ده انت اضعف انك ترزق نفسك لازم تبقى مدرك كده كويس قوي انك اضعف من ان انك تجلب الرزق لنفسك فمن باب اولى انت اشد ضعف انك ترزق غيرك فالباب ده ضروري استيعابه ان ربنا لما جعلك سبب في رزق غيرك ده تكرم عليك واصطفاك للعمل ده لان الله قادر ان يرزق غيرك ويغنيه عنك صح ولا لا ربنا قادر ذلك ولا ليس هو قادر ربنا قادر ان يرزق والدتك ووالدك بعيد عنك صح قادر ان يرزق ابنك ذوي الاحتياجات الخاصه ده بعيد عنك او انت عم ترمي ابنك لابوه وابوه يقول ماليش دعوه وبعدين تيجي واحده من الجيران تاخده انا اعرف ناس كده اعرف ناس آه، بنت آه، معينه كده حصل لها ظرف الوالد آه، سابها والبنت ايه جال جم الجيران خدوا البنت وربوها ما البنت دي كان لها رزق هتاخده فهو ربنا سبحانه وتعالى كان قد اصطفاك انك تكون انت اللي موصل للرزق ده فلما انت قصرت لازم تبقى مدرك انك تبقى مدركه كويس قوي ان اولادك رزقهم موجود الواحد وهو في اما بيروح مكة ويشوف سبحان الله الأعداد الزحمة دي كلها ويفتكر إبراهيم عليه السلام وهو بيقول وارزق أهله هو الأهل كانوا كام واحد هو بيقول وارزق أهله كام واحد كان موجود في الوقت ده خمسة عشرة عشرين مية عشان يقول وارزق أهله طيب إيه اللي حصل مات الأهل ومات الداعي وبقي الرزاق وجم أهل بقى لا طاقة لأحد يحصيهم ليه؟ لأن الرزاق باقي فأنت لو النهاردة الأب مشي ورفع إيده من التكاليف مات الأب وبقي الرب الشعور ده تكوني لازم لازم تبقى عايشاه في الوقت ده اوبا الاسعار راحت الاسعار جت ده الدنيا ده غليت ده راحت ده الفايده ده مش عارف ايه ده حصل ده عمل لازم تبقى مدرك كويس أوي طالما أمر ليس بيدك إصلاحه تبقى مدرك كويس إن ربنا جعلك إنك سبب في رزق غيرك فربنا مكرمك إنك في رزق أولادك بس هو اصطفاك للحاجة دي عشان تاخدي أجر بس أجر ممتد يا جماعة اللي بي اللي بيأكل قطة بياخد أجر أنت ماشي كده في الشارع فرحت واخد حتة كسرة خبز كده ولا يعني بتاكل حتة شاورما رحت رامي لها حتة تاخد أجر على الحتة دي اه والله في كل كبد رطب أجر حاجة زي كده اه تجيب مثلا باقي ازازة مية كده فرحت لقيت كده كلب يلهث من العطش ولا قطة رحت ايه حاطط لها المية دي وماشي قد تنجو بها غدا طيب ده ديت لقطة عابرة طب لو أنا بأكل القطة دي يوم ويوم طب لو بأكلها كل يوم طب لو بصبر على أذاها طب ده دي قطة غير مكلفة فما بالك بقى بالأولاد المكلفين بمن كرمهم الله إنسان مكرم إنك مشغول عندك ولد ولا اتنين ولا تلاتة ولا أربعة تجد يوم القيامة كل الأجور ديت يا أجور في يعني عشان تفهموا القصة تخيلوا ان انت النهارده هتستأذني جيرانك وتقولي لهم ان الوالد والوالد يسيبوا البيت وانا هدخل اتصدق ال 24 ساعه دول بخدمه الاولاد وحاولي تحسبي الاجور كده اللي انت عارفاها في النصوص الشرعيه جبت لهم ميه تستحضري حديث امراه سقت كلب فدخلت الجنه وعملت لهم طعام استحضري بقى غسلت ليهم رتبت ليهم مش عارف ايه فشوفي بقى كل الحسابات دي فما بالك يوم القيامة رزقك ان ربنا يستعملك ان تكون انت رزق اولادك عشان كده ربنا جعلك سبب في رزق غيرك ده تكرم منه سبحانه ان يصطفيك للعمل ده فربنا ما حرمه الرزق المباشر الذي يقع في يده عن فقر منه سبحانه لكن جعل أرزاق الناس أو بعض أرزاق الناس في يدك فلا تغلق بابا فتحه الله لك اوعى تقفل باب ربنا فتحه لك لعلك إن أغلقته أحوجك إلى غيرك كما أحوج غيرك إليك فالمعنى ده مهم جدا عبد الله بن جعفر كان من أكثر الناس صدقه وكان بيعطي الفقراء بشكل لدرجة جعل أقرب المقربين منه يلوموه بيقولوا له أنت بط... يعني أعطي أقل من هذا فقال لهم إيه بقى لقد عودني الله عادة وعودت عباده عادة هو بيقول ربنا عودني بيديني وأنا عودت الناس فأخشى إن غيرت عادتي أن يغير الله عادته الناس دي فاهمة يعني إيه لعلك ترزق به لعلك ترزق به فاهمين كويس قوي الناس دي فين كلام يا جماعة لن يفهم الكلام ده بس سبحان الله هو يعني اللي بيجربه بيفهمه السيدة عائشة في يوم من الأيام كانت صايمة فجي جا جا السائل جت السائلة فدتها قالت للجارية اديها فالتانية اديها فكانت بقى ايه خلاص جي جينا وقت الفطار جت هتلاقيها فين الاكل هتلاقيها لقد تصدقت بيه ما انت قاعده ما تقولي لي طلعي طلعي طلعي ما فيش اكل ففطرت على اي حاجه شوفوا أحيانا ال- المتعة بتاعت لعلك ترزق به بتنسيهم نفسهم يعني يعني ايه بعفوية شديدة جدا خرجت ده ابن الجوزي بيحكي لنا قصة كمان غريبة جدا بيقول عن ابن أبي حازم عن أبيه يقول أمست عائشة رضي الله عنها صائمة وليس عندها إلا رغيفان ما عندهاش إلا رغيفين اتنين فجاء سائل فأمرت له برغيف ادته رغيف فجاء واحد تاني فكأنها ذهلت يعني ما خدتش بالها فأمرت بالرغيف الآخر طبعا احنا مش بنقول للناس كلها تعمل كده بس في أشخاص بيبقى الموضوع بسيط بالنسبة له عادي يعني يقول المشكلة يا عم الشيخ خلاص يعني أنا أنا عادي يعني أنا كان بالنسبة لي مفيش مشكلة خالص بتمر وماء والدنيا فعلا سلسة ومش هنام جعان وقاعد عمال أعيط وآية بطني ويا ريتني ما كنت اتصدقت وإيه اللي حصل لي ما, ما عندهمش الكلكعة ديت يعني في شخصيات فعلا يعني لو ما فطرش الصبح عادي جدا يقول لك خلاص نصوم النهارده يا جماعه ايه المشكله في الحرم النهارده وقايم من الساعه 11 الظهر نزل يصلي فواحد بيقول له ايه هناكل فين بقول له بقول لك ايه ما نيجي نصوم النهارده انا ماليش نفس اكل في شخصيات كتير كده سلسه والدنيا سلسه واحد تاني يقول له ايه اقسم بالله والله العظيم هخلع احرامي لا ما في بعض الناس كده ايه ما بيعرفش يجمع ايه عبوديتين مع بعض هو لا لا يعني إيه عباده واحده زي الاخ اللي كان الولد طالع يحج كده فاخوه بيصحيه بقى يلا عشان نصلي الظهر راح صلي الظهر شويه يلا نصلي نصلي العصر شويه يلا نصلي المغرب قال له بقول لك ايه احنا جايين نحج ولا جايين نصلي في بعض الناس بيبقى عنده ايه انفصال انفكاك جهه كده فعائشه رضي الله عنها جه جه السائل ده فد- طلب الرغيف التاني فادته الرغيف التاني فأبت مولاتها أن تدفعه إليه مولاتها ده إزاي وبتاع أنت بتعملي إيه فطرحته إليه عائشة من تحت الستر يعني بتقولها لا مش تدول يا ست الدول وراحت مطلعة الإيه الحاجة وادته لها فقالت لها مولاتها مولاتها بقى تقول لها إيه؟ انظري على ما تفطرين طب شوفي بقى هتفطري على إيه ميزة آه، سبحان الله المجتمع المدني آه، الجماعة بقى اللي بيقولوا مجتمع مدني بقى المجتمع النبوي المدني في المدينة حاجة عالية قوي هو ده التمدن الحقيقي المجتمع المدني ده آه، بدون كلكعة دي زوجة مين زوجة آه، أعلى رأس دنيوي وأخروي عادي جدا إن الخادمة تتكلم بالعفوية ديت مفيش طبقية مفيش إيه انفصام مفيش انفصام ما تكلمنيش بالطريقة دي نهارك أبيض إن تتكلمي عائشة كده ده أنت ليلتك مش ومين عائشة ده عائشة دي مش كمان زوجة محمد فقط بس لا ومين أبوها ده الوزير ده يعني هو كل حاجة ومع ذلك بتقول طب انظري على ماذا تفطرين حياتهم كلها هم فعلا خلاص اتصبغوا بالوحي فعارفين كويس قوي ان اكرمكم عند الله اتقاكم الموضوع كله معيار تقوى فسبحان الله عائشة رضي الله عنها لما حصل معاها كده فلما أمست عائشة إذا ضارب يضرب الباب فقالت من هذا قال رسول آل فلان قالت عائشة إن كان مملوكا فأدخليه فإذا هو يحمل شاة مشوية عليها خبز فقالت عائشة كم ها هنا خبز خير من رغيفك كل بتقول لها هو ده الرغيف اللي كنت عاوزة تعنهولي يا جماعة الناس دي بتتعامل معاملة مختلفة تماما عارفة يعني إيه لعلك ترزق به الناس دي فاهمة كويس قوي قوي إن سبائك الذهب إنك تعين فيها فلوسك أو الدولارات أو الريالات والكلام ده كله دي من الأسباب الأرضية الله يعينك فيها لكن في برضو إنك تخبئ مالك وإنك لازم يبقى معاك تجارة لا تبور اللي منها صدقة السر منها الصدقات تقي مصارع السوء تقي مصارع السوء ففي شخصيات كده والله في نفس الوقت اللي الناس كلها بتتصل عشان تسأل على الأسعار والدنيا والدولار والذهب وراح وجه وإيه اللي حصل وإيه اللي فصل والكلام ده كله تلاقي في واحد بيسأل آه، أنا عاوز أطلع حد معتمر يكون من أهل القرآن آه، ويكون آه، مش مقتدر قوي وأنا ممكن أساعده تلاقي في حد عنده المعنى ده خلاص يعني فتلاقي انت يا عم انت في حتة تانية خالص هو كل واحد بقى ايه وحاله بقى هو واحد يعني عاوز يتقرب إلى الله يعني يقول لك أنا أدخل قبري وأكون من ضمن أفعالي أني تسببت لأحد أن يزور البيت وتكتحل عينه بالكعبة فهذا السرور الذي يدخل قلبه لعل الله يدهشني بسرور يدخل يدخله في قلبي هو بقى كل واحد وايه وتوفيق الله عادي جدا ما في ناس ممكن تعمل مسابقة على على توقع اللي هيحصل في كاس العالم مين هيكسب ويلا الاولاني هيطلع عمره او هياخد فلوس كذا هي نفس الفلوس واحد يعمل لك مسابقة اللي يطلع الاول هنوديه اسبوع الشرم ما هي نفس نفس الهدايا عما تكتب دواء ويجي المندوب يقول لك لو عملت كذا هنوديك مؤتمر فنلندا ولا اسبانيا ولا هنعمل معاك كذا وكذا هي نفس القصه بس مش نفس الطريق ومش نفس الآخرة كل الناس ياخدوا كله بيتحرك كل الناس ماشية بس هي ماشية زي ايه في ناس رايحة وفي ناس جاية في ناس بتحلق في ناس تحلق فعائشة رضي الله عنها بتقول لها ده بتقول لها ايه كم ها هنا خبز خير من رغيفك فلا, فلا والله ما كانوا أهدوا إلي قبلها شيئا بتقولها الناس دي والله أول مرة يهدوا لنا حاجة أنا ما أعرفهم يعني مش بيني وبينهم كده سبحان الله عما الله لا يجرب الله لا يجرب أنت لسه هتجربه أنت لسه هتجرب ربنا يا أنت نسيت وأنت في الحبل السري وأنت طالع مين اللي كان بيطعمك ومين اللي رعاك ومين اللي جابك ومين اللي حنن قلب امك عليك ومين ومين ومين ومين عشان كده سيدنا موسى لما طلب ما طلبه وقال يا رب انا عاوز كذا وعاوز كذا وعاوز كذا في سورة طه لما يعني ترنم بالعطاء الموسوي يعني الدعاء الموسوي وعاوز كذا وعاوز لدرجة من ضمن الحاجات طلب طلب عجيب قوي بس هم كانوا عارفين ان هم بيطلبوا من الوهاب الذي اذا اعطى ادهش سيدنا موسى يا جماعه من الطلبات الغريبه جدا واللي يتتبع الحاجه ديت في القران هيجد عجب آه انك تط... يعني عطاءات الله الغير متوقعه الانبياء معظم طلبهم كده معظم طلب الانبياء لو تاملتم هتلاقيها طلبات غير متوقعه يعني واحد لسه بيتقال له انت نبي دلوقتي وانا اخترتك فاستمع لما يوحى واللي في ايدك ده هي عصايا اتوكا عليها لسه بيقال تقال له انت نبي ايه طلباتك انا عاوز اخويا يبقى نبي ايه ده انت سقفك عالي انت بادئ عالي قوي قوي يعني او من طلباته ده دي ده, ده, ده, ده طلب خمس ست سبع طلبات من ضمن الطلبات دي اخويا يبقى نبي اخوك يبقى نبي سبحان الله ليه ليه ايه ايه اللي خلى موسى عليه السلام يقول كده من كلام الله علم انه يتكلم مع الوهاب الذي سيدهشه هيدهشه بعطاءات فطلب طلب بقى سقفه عالي قوي وده لسه لسه يعني في طريق ال ال ال النبوه مفيش ده بقالنا اقل من دقايق وطلباته طلباته ان اخويا يكون نبي اخوك يبقى نبي اه العجيب بقى سبحان الله يعني تخيلوا ان انتوا مكان سيدنا موسى في امان الله عايش عادي عادي جدا جدا تلاقي ان الوهاب الذي اذا اعطى ادهش وانت في العاديه بتاعتك كده اه يجي لك خبر انت بقيت نبي عشان في حد دعالك انك تبقى نبي ايه ده ايه ده في ايه اه انت دخلت انت تبقى زيه انت تبقى عادي جدا انسان في غايه العاديه بتاعتك اه وبس لو في واحد طمع في الوهاب فاجاب فايه اللي ايه العطاءات اللي ايه السقف ده سبحان الله قال له هارون اخي ربنا قال له ايه قال له قد اوتيت سؤلك يا موسى بس كده ولقد مننا عليك مرة أخرى يا موسى شوف تاريخ حياتك من قبل ما أنا أكلفك ومن قبل ما أنت تعرفني ومن قبل ما أنت تدعوني أنا عملت لك إيه إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى كنت أنت موجود ما كنتش موجود كنت بدأت تسجد لي لا كنت بدأت تدافع عن ديني لا كنت بدأت تقول إن فرعون ده مجرم لا بدأت تتعرض نفسك لمخاطر لا بدأت تعمل أي حاجة لا أمال إيه اللي حصل كنت أنا الرحمن كنت أنا الوهاب أنا اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وكنت ببدأ لي أنا قبل ما ببدأ ليك أنت حتى لا أفجع قلب أمك يعني استشعر كده يأخذه عدو له تقيلة أوي على قلب الأم لكن يخفف القلب عدو لي وعدو له فتطمن الأم إن هم إيه إن هو فين في شق الرب فالحمد لله إن الراجل ده يعني إيه مش عدو موسى بس فسبحان الله وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني كل الكلام ده كنت انت عملت ايه كنت انت ايه اللي قدمته كنتش قدمت اي حاجة كنت بدأت تدعو كنت بدأت تدي دروس كنت بدأت تتكلم انت وهارون مع السحرة كنت ما عملتش اي حاجة إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله خليت أختك الكائن الضعيف الأنثوي ده يخترق أخ أكتر وأعقد جهاز مخابراتي في العالم في الوقت ده ودخلناك وفرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن كنت قدمت حاجة كنتش عملت حاجة وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا الشاهد كلمة ثم جئت على قدري يا موسى حياتك كلها هي كده شيل بقى موسى وحط بقى محمد حط هند حط اي حد بقى كل واحد يحط اسمه ثم جئت على قدر يا فلان واصطنعتك لنفسي اذهب شوف بقى بعد الكلام ده كله ما يقول له اذهب خلاص ذاب شوقا انا اذهب ده انا اكسر الدنيا مش اذهب بس عشان كده عم قال له فما ربكما يا موسى قال له لا تعالى بقى ده انا هحكي لك القصه كلها ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى تحس الحتة دي الجملة دي الآية دي سيدنا موسى وهو بيقولها بيختزل كل اللي سمعه الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى عشان كده عم قال له فما بال القرون قال له علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى طب ليه لا ينسى ده لسه حكي لي قصتي خلاص هو حياته بقت الموضوع كله وبعدين ملك الله ملك الله سبحانه وتعالى وتمكنه من الجبال والبحار ومن القلوب والكلام ده كله قال له الذي جعل لكم الأرض مهدا ده أنا كنت في البحر وما حصليش حاجة أنت في الأرض والدنيا سالكة وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعمكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى عشان كده بقول لهم كلام سيدنا موسى نفسه يخليك إنك تبقى متأكد كويس قوي عندك الاطمئنان ده اللي أنا بدأت بيه اللقاء لازم يكون عندك طمأنينة لازم تبقى عندك واثق واثق في أمرين واثق إن الظلمة اللي بيضيقوا على الناس المعاش ويفسدوا معاشهم ويضيقوا عليهم دول لهم حسابهم وتبقى واثق برضه مهما عملوا لو اجتمع أهل الأرض على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء مش هيحصل لن أدخل قبري حتى أستوفي رزقي الباب ده عم تكون دايما انت عايشه بهدوء احيانا بتقعد مع ناس كده يا ابني انت هتوتر نفسك يا ابني هتجيب لنفسك جلطه ليه يا ابني سيبك بقى من الموبايل ده كده ريح كده وروق وقوم تسلى بالايه بارزاق الله عبد الله بن المبارك كان جاء واحد ليه بيشكو ليه بيقول له عندي قرحة خرجت في ركبتي منذ سبع سنين وعالجتها بأنواع العلاج كله لم أترك طبيبا يرجى عنده الدواء إلا قصدته لكن مفيش نتيجة قال له ايه بقى الناس اللي متربية على لعلك ترزق به قال له احفر بئر في مكان حاجة ويستخرج منه الماء روح يعمل بير في مكان حاجة إلى الماء فإني أرجو أن ينبع هناك عين ويمسك عنك الدم ففعل الرجل فبرئ عندهم ان مفهومهم للصدقة ان هي مش مش بركة لا امال ايه هي دواء يصفه الصحيح للمريض ليه لان الصحيح واصح الصحيح وصفه قبل كده انك تداوي مرض مرضك بالصدقة وانك تدفع ميتة السوء عنك انك تدفعها مصارع السوء بالصدقة سبحان الله بعض الناس ممكن يقول لي على فكرة أنا والدي هو تعبان عملت كده وبرضه مات ما دفع عنه ميتة السوء مش كان ممكن والدك ده وهو بيموت يعلن إلحاده مش كان ممكن هو بيموت يعلن كفره مش كان ممكن هو بيموت يظلم في الميراث مش كان ممكن هو بيموت يعترض على شيء فالحاجات دي نفعتك ولا مش نفعتك لازم يكون عندك يقين في الوحي كتابا وسنة لما الكلام ده اتقال اه يبقى يقينا هتقي هيقيق مصارع سوء وهيقيق حاجات كتير قوي كون انك ادركت بعضها ام لا ده موضوع تاني البيهقي في شعب الإيمان بيحكي قصة قريبة من الكلام ده بيقول شيخنا الحاكم أبو عبد الله أصابته إيه؟ قرحة في وجهه وعالجها بأنواع المعالجة فلم تبرؤ وبقيت فيه قريبا من سنة فسأل أبو عثمان الصابوني أن يدعو له في مجلسه يوم الجمعة فدعا له وأكثر الناس قاموا ودعوا قاموا بالتأمين وراءه فلما كان من الجمعة التانية في ست جت ومعاها رقعة كده كتب مكتوب فيها ورقة قالت إن أنا رأيت في منامي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قولوا لأبي عبد الله يوسع الماء على المسلمين يا سلام قولوا لأبي عبد الله يوسع المال على المسلمين سبحان الله قالت فجئت بالرقعة إلى الحاكم عبد الله فأمر بسقاية الماء فيها وطرح الثلج في الماء ليقي الناس الحر جاب تلج وحط الماء وبتاع وأخذ الناس الماء وشربوا وانتفعوا يقول البيهقي فما مر عليه أسبوع حتى ظهر الشفاء ولله الحمد وزالت تلك القرح القرح وعاد وجهه إلى أحسن ما كان وعاش بعد ذلك سنين واحنا مش محتاجين ان البيهقي يحكي لنا الحاجات دي كلها لان كل واحد من اللي بيسمعني عنده قصة مرت على نفسه او غيره او حد من قرايبه فيها نفس اللي السيناريو ده او قريب منه سبحان الله ومنصور بن عمار يقول لما قدمت مصر كانوا في قحط فلما صلوا الجمعة ضجوا بالبكاء والدعاء فحضرتني نية فصرت وسط المسجد وقلت يا قوم تقربوا إلى الله بالصدقة فما تقرب بمثلها بيقول لهم يا جماعة تقربوا إلى الله بالصدقة فما تقرب إلى الله بمثلها ثم رميت بكسائي وقلت هذا ما معي فتصدقوا أنتم يعني حطيت الكساء وقال لهم يلا يا جماعة قال فأقبلوا على الصدقة حتى جعلت المرأة تلقي حليها حتى فاض الكساء يقول والله هطلت السماء وخرجوا في الطين سبحان الله أحيانا يريك الله سبحانه وتعالى أنا مرة في يوم من الأيام كنت بصلي في الحرم وكان بقى الدنيا صعبة خالص فطلبوا صلاة استسقاء وكنت بصلي وراء أظن ماهر وانا استعجب جدا يعني يعني مؤمن اه طبعا بس كنت مستغرب شويه يعني كانت اظن 2007 2011 12 حاجه زي كده يعني وكنت سبحان الله والله واحنا بنصلي المطر نزل فحاجات كده احيانا انت بتدوقها يعني عشان يقيم عليك الحجه انك تفهمها بقى آه يقول ثم هطلت السماء وخرجوا في الطين ورحت انا الاسكندريه فبينما أنا أطوف على حصنها إذ رجل يرمقني ويقول مال فقلت مالك قال أنت المتكلم يوم الجمعة أنت اللي قلت لنا يوم كذا وكذا قلت نعم قال صرت فتنة للناس انت بقيت فتنة الناس بيقولوا بقى الشيخ راح والشيخ جاي ومش عارف ايه وكده بيقولوا لقد دعا فأجيب له فقال لهم بقى ايه قال لهم جملة جميلة قوي قال بل أنا العبد الخاطئ ما زدت على أن حسستكم على الصدقة بقول لهم يا جماعة أنا والله يعني أنا ما, ما, ما فيش أي حاجة أنا بس راجل مسكين خلاصة الموضوع اللي عاوز أقوله لكم لعلك ترزق به إن عطاء الله مخبوء تحت عطائك لإنسان آخر عطاء الله إعطاء الله لك لعله مخبوء تحت عطائك أنت لإنسان ومتى ما رفع الإنسان الغطاء عن عطائه وأعطى رد الله إليه عطاء مضاعفا فخلي بالك إنك أنت ممكن في يوم من الأيام تلاقي إن الوقت ده الناس بتضيق تبدأ تضيق يقولك أنا كنت بعمل خلاص كان بيصرف مش عارف على الناس سرطان ولا حاجة ربنا يعافي الشباب والأطفال بدأ يضيق كان بيصرف على أيتام بدأ يضيق كان بيصرف على عمته مهتم بيها بدأ يضيق ويضيق في فرق بين انك تحصل يحصل ترشيد للمال وتضييق عيب قوي قوي قوي ان لسه في الطرف بتاعك ولسه بتجيب اللبس اللي انت عاوزه ولسه بتجيب الموبايل ايفون 14 وحريص جدا انك تجيبه وحريص جدا انك تشتريه من بره اكل لكن تيجي تقول انا هرشد فين فيما يتعلق بمصاريف الله سبحانه وتعالى براحتك انت تعلم كويس قوي لعلك ترزق به فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير وينفع بي وبكم حيثما كنا وكنتم وجزاكم الله خيرا